عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء شيء بعد اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد ازيكم يا جماعة عاملين ايه اخباركم ايه اخباركم في اعظم شهر في السنه كلها ايه بنتقدم من ربنا يا جماعه بنتقدم حد تاب واحده قررت انها تغير كل حياتها واحد قرر انه يعيش لدينه ويغير طموحه ويغير افكاره بنتغير ولا لا يا جماعه عايزين نعرف احنا فين عايزين نعرف بنقرب ولا لا لازم كل يوم نقرب من ربنا خطوه جديده لازم كل يوم نفتح مع ربنا صفحه جديده احنا اتفقنا من اول السلسله ان كل يوم ان شاء الله هنجدد التوبه مع الله وهنجدد كل التزامنا من اول وجديد مع ربنا سبحانه وتعالى كان احد الاخوه بيقول لي كان بيصلي جنب واحد صاحبه فالاثنين وهما يصلوا لما نزلوا يسجدوا بيقول انا ام واقع من جيبي مصحف وهو وقع من جيبه علبه سجاير بيقول لي انا ساعتها حسيت ان انا فرحان اللهم لك الحمد على نعمه الهدايه يا رب ان مش انا اللي وقع من جيبي دي انا عايز اقول ايه انا عايز اكلمكم الليله عن ايه عايز اكلمكم الليله عن لحظه من اخطر اللحظات اللي هتمر بينا في حياتنا لحظه وزن الاعمال لما هتتوزن انت هتتوزني انا ايه انا هتوزن هتتوزني انت هتتوزن انتوا عارفين يعني ايه تتوزنوا يا جماعه عارفين اللحظه اللي هتعرفوا حقيقه وزنكم عند ربنا ايه حقيقه قيمتكم عند ربنا ايه اللحظه اللي كلنا هنعرف كل واحد هيعرف هو فعلا كان عند ربنا ايه هو فعلا كان يساوي ايه هو فعلا كان قيمته ايه لحظه الوزن بس ربنا بيقول والوزن يومئذ الحق في الدنيا كانت المقادير على حسب المركز والشهاده وابن مين وفلوسه ايه وعربيته ماركه ايه في الاخره مفيش الكلام ده الحق بالعمل يا جماعه بالعمل انا عايز اكلمكم عن اللحظه الخطيره في احد الاثار ان كفه الميزان قد ما بين السماء والارض طب ليه لما تفكري ليه لان كل عمل انت عملتها يتحط فيها كل حاجه انا يا شباب عايز اسالكم مره حد منكم بكى لما افتكر اول ليله في القبر مره حد مننا بكى لما افتكر هيتوزن اعماله ازاي مره بكيت لما افتكرت اكبر ذنب عملتيه في حياتك مره بكيت لما افتكرت اليوم اللي اعمالك هتجسد فيه وهتتحط الحسنات هنا والسيئات هنا يا فرحه وفر وبهجه قلوبنا لما حسنه تتحط في كفه الحسنات ويا لهفه وحسره قلوبنا لما سيئه تتحط في كافه السيئات كل حاجه بتتجسد يا جماعه اللي كان ربا الفلوس اللي كلها وكل لقمه كلها وكل ما الليم حرام دخل جيبه هيتجاب ويتجسد ويتحط في كافه السيئات اللي اشترى عربيه او بنى عماره من, من مال حرام هتيجي متجسده وتتحط في كافه السيئات اللي كفى الاسره فقيره عرق وكل نقطه عرق هو رايح يودي لها الاكل وكل مليم وكل مشوار وكل لتر بنزين اتصرف وهو راكب عربيته ورايح هناك في ميزان الحسنات بتاعه يتجسد ويتحط اللي دعت واحده الى الله الله والتزمت على ايدها انت واللي دعيته واعماله وجهده وعمل حياته كله يتجسد ويتحط في كفه الحسنات بتاعتك كل علبه مكياج تتحط في كفه السيئات كل علبه سجاير بكل نفس نفس تتحط في كفه السيئات كل واحده اختبتيها على قد وزنها تتحط ازاي لانك اكلت لحمها ميته كل هديه جبتها لامك وابوك ورحمك تتحط في كفه الحسنات وتتجسد كل درس حضرته كل نقطه عرق عرقتها وكل خطوه مشيتها ليه وكل كل فلوس ركبت بيها تاكسي او مواصله وانت رايح ليه وكل دقيقه مرت عليك وكل كلمه سمعتها تتجسد وتتحط في كفه الحسنات يا جماعه وزن الاعمال مش موضوع بسيط عشان كده ليه الكفه ما بين السماء والارض لان في ناس سيئاتها تملى ما بين السماء والارض وفي ناس حسناتها تملى ما بين السماء والارض يعني في ناس ذكرها لله يملى ما بين السماء والارض في ناس قيام الليل عندها يملى ما بين السماء والارض في ناس جهدها في الدعوه يملى ما بين السماء والارض يا شباب يا شباب انا عايز اكلمكم الليله عن مواقف هتحصل على الميزان انا عايز انا عايز في السلسله دي نعيش ايه حوض النبي ده عليه الصلاه والسلام لينا واقفه معاه ايه الميزان ده ما احنا بنقف مع كل مره مع حاجه عشان نعرف ان الموضوع مش عملين يتوزن والسلام عليكم لا الموضوع كبير تخيل كده وانت واقف على الميزان دلوقتي وجت اول اعمال ليك اول ما بلغت اعمال سنه 2001 ده انا كنت في ثانيه ثانوي مثلا ثانيه ثانوي ده السنه اللي بدا الواحد يعصي فيها وبدا يزيد فيها وبدا ينحرف فيها تتحط السيئات يا نهار ابيض بعد كده سيئات 2002 ثالثه ثانوي الحمد لله كان الواحد ملهي في المذاكره بس ما كنتش بتصلي تعالى 2003 السنه اللي دخلت الجامعه فيها ده انا عملت فيها مصايب 2004 السنه اللي كنت سقطت فيها وكنت فاضل المعاصي والرحلات والطلعات والسهرات 2005 و6 و7 لا ده سنين الانفتاح الانفتاح في المعصيه الانغلاق في المعصيه والعياذ بالله بعد كده السنين اللي كنت مشغول في الدنيا والجواز والشغل فيها تخيل الوزن ده المواقف اللي بتحصل من ضمن المواقف ممكن واحد يقف على حسنه واحده حسنه واحده انت ما تعرفيش قعدتك الوقت تسمعي كلمتين عن ربنا قد ايه في ميزانك انت ما تعرفش انت التراويح اللي نازل تصليها قد ايه في ميزانك انت ما تعرفش القران اللي انت ناوي تقراه في قيام الليل الله قد ايه في ميزانك يا جماعه الحسنه ممكن تفرق وهو واقف مستني حسنه طب اخدها من مين امي امي حبيبتي اللي كانت بتحبني اكتر من روحها اللي كانت بتجوع وتاكلني اللي كانت بتسهر وتنيمني اللي ضحت عشاني بكل حاجه امي انا عايز حسنه نفسي نفسي انا يا امي تقولي لي كده طب ابويا نفسي نفسي طب اخويا نفس الاجابه طب ابني اللي ضحيت بحياتي كلها عشانك عشان تركب عربيه وتسكن في شقه تمليك من وانت لسه في الجامعه نفسي نفسي طب وبعدين يا جماعه مواقف الميزان مش مواقف سهله تخيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجال لهم حسنات امثال جبال تهامه بيضاء يعني كفه الحسنات يلاقي فيها جبال جبال الله اكبر ده انا من السابقين وجبال بيضه وحسنات بيضه وبتلمع وفجاه يجعلها الله هباء منثورا تتنسف فجاه قنبله تنسفها ازاي كفه السيد في طب كفه السيد طبت في ثانيه ازاي ليه لانهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها الشباب اللي قدام الناس عامل ان هو كويس وبينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيعمل كل حاجه انا مش بتكلم على اللي بيعمل معاصي بيقع فيها بينه وبين نفسه غصب عنه انا بتكلم على المنافق اللي بيعمل كده متعمد من من ضمن المواقف المرعبه على الميزان يا جماعه موقف الراجل اللي 99 صاحب السيئات اتحطوا خلاص انا مفيش امل عبدي انا في حسنه ليك ما اتحطتش في كفه الحسنات مفيش يا رب مفيش مره صليت ركعتين في كوف الليل لا يا رب مفيش مره رحت اليتيم لا يا رب مفيش مره قعدت جلسه ضحى لا يا رب مفيش مره اتكلمت عني مره لا يا رب مفيش مره صليت ركعتين سنه لا يا رب طب في سيئه محطوطه عليك وهي في سيئه انت عملتها وما اتحطتش اختبت مره وما لقيتهاش لا يا رب موجود بصيت بصه واحده وما لقيتهاش موجود يا رب طب عبدي انت لسه ليك حسنه يا رب هتعمل ايه هتعمل ايه ده كفه السيئات طبه طبه رهيبه ليك بطاقه مكتوب فيها لا اله الا الله تتحط تطيش الكفه كلها كفه السيئات كلها ليه قلبه وهو بيقولها كان في صدق شكله ايه كان في حب لربنا شكله ايه كان في مشاعر خالصه لربنا شكلها ايه الاخلاص طيش السيئات كلها لانها كلمه الاخلاص من المواقف الرهيبه يا جماعه موقف لما يجي بقى اللي ظلمتهم اللي شتمتيهم اللي اختبتيهم فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي بعد ما الحسنات اتحطت في كفه الحسنات والسيئات هنا والحسنات طبت هات الشويه دول انت شتمتني هات الشويه دول انت ظلمتني هات الشويه دول انت اختبتني هات الحسنات خلصت طب وبعدين خد سيئات بقى اوعي اوعي تيجي يوم القيامه تلاقي كبائر في ميزانك انت ما عملتهاش اوعي تيجي تلاقي زنا في ميزانك انا يا رب ما وقعتش في الجريمه دي انت ظلمت واحد وقع في الجريمه دي اداك من سيئاته اوعي تيجي يوم القيامه تلاقي في ميزان الجواز عرف يا رب ده انا ما كنتش متبرجه اصلا في واحده متبرجه انت طلعت عليها اشعه واختبتيها وكنت بتنم عليها دايما اوعى تيجي يوم القيامه تلاقي ذنوب وفظائع في ميزانك يا رب ما عملتهاش انت ظلمت وهتكت عرض حد انت اشتتمت انت اعتديت على حد انت انت انت كلت ورث حد انت كلت من اليتيم انت عملت اي مصيبه ال- السيئات بتاعتك كلها اتحطت ليك يا جماعه صدمات يا جماعه صدمات على الميزان اكبر صدمه على الميزان بتحصل للجميع بلا استثناء ساعه ما تكتشف ان نفس الميزان اللي اعمالك هتتوزن عليه هو نفس ميزان ابو بكر وعمر ابن مسعود يحط رجليه بس ساقه في الميزان اثقل من جبل احد طب احنا نروح فين وسطهم هنتوزن في نفس الميزان ازاي لازم تشتغل لازم تشتغل نفس الميزان مفيش ميزان مختلف الصحابي اقل عمل عمله يملى كفه الحسنات طب واحنا هنعمل ايه هنعمل ايه يا شباب يا شباب عايزين نفوق يا شباب يا شباب القيامه يقين يقين يقين انا عايز نعيش كان القيامه يقين لانها فعلا يقين يا جماعه يا اخوانا علامات الساعه ظهرت علامات الساعه الصغرى عشرات العلامات منها ظهرت عايزين نفوق العلامات المبكره لاكتشاف الاورام خطيره العلامات المبكره لاكتشاف الزلازل مهمه جدا طب العلامات المبكره لاكتشاف الطامه الكبرى الصاقه الواقعه يبقى مهمه ولا مش مهمه يا شباب جرس الانذار ليوم القيامه بدا يضرب ضرب متصل يا شباب ايه علامات القيامه ايه علامات الزنا بقى هوم ديليفري الربا دخل كل بيت ضياع السنه سنه النبي عليه الصلاه والسلام بقوا بيشتموا في سنه النبي في الجرايد العلمانيه دلوقتي وبيعتدوا عليهم عليهم لعنه الله ربنا يتوب عليهم او ياخذهم ايه تاني القتل بقى الوقت البلطجه مفيش اكتر منها ال ال- الكاسيات العاريات ما انتوا شايفين في الشوارع اهو بقى الشوارع خطر على الشاب اللي مش متجوز انه يمشي فيها المعازف بقى في دعاء على الفضائيات بتروج للمعازف وممكن تعمل وممكن انا في سهل اللي اللي تسند ناس في المعازف بقى ايه تاني ايه علامات الساعه الصغرى التانية يا جماعه اللي لسه ما ظهرتش الخمر بقت تيك اواي اهي وبقت هوم ديليفري وبقت اندر كول ايه اللي لسه ما ظهرش يا اخوانا ايه اللي لسه لغايه دلوقتي مدعي النبوه البهائيه والقديانيه و... كل ديت حاجات ظهرت دلوقتي وبقت موجوده دلوقتي كل دي علامات ساعه صغرى يعني انت دلوقتي من ساعه ما بتنزل من بيتك وتروح مشوار وترجع بتشوف اكتر من 20 علامه في المشوار الواحد كل متبرجه علامه من علامات الساعه كل اغنيه حب علامه من علامات الساعه كل بنك ربوي علامه من علامات الساعه كل تاجر مخدرات كل واحد ماشي بمطوه في جيبه كل منظر من المناظر دي علامه من علامات الساعه كل عق الام وابوه كل حاجه من دي علامه يعني علامات الساعه بقت نص البلد دلوقتي يبقى ازاي نغفل عنها يا شباب يا جماعه الاخره يا جماعه الاخره يا جماعه الاخره اكتر مما نتصور انا نفسي في السلسله دي ان انا انقل لكم احساس الاخره خطيره قد ايه والله ما هو تطرف التطرف انك تدفني راسك في الرمل التطرف انك تدفن راسك في الرمل عن الوقائع اللي هتعيشها لحظه بلحظه في حياتك التطرف انك انت تغفلي عن حياتك الحقيقيه عن اخطر احداث في حياتك عن ما... يا يا جماعه يا جماعه ده احنا في الدنيا بنعمل حساب حاجات بسيطه جدا وامتحانات صغيره جدا امتحان القبر فيه اعظم منه امتحان الميزان فيه اخطر منه يوم القيامه فيه اعظم منه عما يتساءلون عن النبأ العظيم منظر اتنين قاعدين يشيتوا مع بعض على ال chatting او اتنين قاعدين في ال PlayStation او ال coffee shop وبيتكلموا هما الارهابيين اللي بيتكلموا كتير في النار والجنه دول هما بيتكلموا ليه وبيقولوا ده حرام وده حرام حرام ليه عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون لا عندك انا مصدق بأمارة ايه ازاي مصدق ازاي بتقولي مصدق ولسه بتعصي ربنا ازاي بتقولي مصدقه ولسه الماضي بتاعك مش راضي يبقى من حياتك ازاي بتقول مصدق ولسه مش عايز تصلي في الجامع ازاي بتقولي مصدقه وانت مش عايزه تجتهدي للاخره ليل نهار كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون في الدنيا وفي القبر وفي الاخره انا مش هتكلم كتير الموضوع لا يحتمل كلام كتير انا قبل ما هجيب لكم اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم اللي انتم شايفينه الم نجعل الارض والجبال وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا انا قبل ما اكلمكم على اللي انتم مش شايفينه هجيب لكم حاجات انتم شايفينها بعينكم كل واحد فيكم هوصل له رساله لغايه المكان اللي هو فيه حتى اللي في البار حتى اللي في النايت كلاب هموت لهم واحد حبيبهم وهو واقف يغني او وهو قاعد وسطهم بيشرب خمر يموت وسطهم عشان الرساله توصل لهم مفيش حد مش هتوصل له الرساله بطبع بريد خاص لغايه عنده هو على عنوانه هو عشان ما يبقاش حد له حجه كله وصل له رسائل خاصه غير الرسائل العامه اللي في القران إن يوم الفصل كان ميقاتا الفصل الحكم النهائي يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا مليارات مليارات مليارات طلع من تحت التراب وفتحت السماء فكانت أبوابا مليارات المليارات من الملائكة كل ملك نازل عارف هو هيقبض على مين وهيقتاد مين وهيبقى سائق لمين وهيبقى شهيد على مين كل ملك عارف موقعه ومكانه في السيطرة على الأحداث يوم القيامة وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال الجبال العظيمة دي اللي محوطة ببلاد العالم من كل ناحيه فكانت سرابه ان جهنم كانت مرصاده تخيل واحد بيترصد لك تخيلي واحده بتترصد لك هتجيبك هتجيبك ان جهنم كانت مرصاده بترصد مين اللي عصى ربنا مين اللي يستحق ان هو يقوم يبتلع داخلي للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا انا مش بكلمك على لسعه ولا لسعتين مش بكلمك على ربع ساعه في نار والعياذ بالله مش بكلمك على حرق جه في الايد وبيجري بسرعه على مستشفى الطوارئ لا لابثين فيها احقابا مئات السنين والعياذ بالله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا مفيش كوبايه ميه ساقعه طب كوبايه ميه عاديه طب اي حاجه يا رب احنا بنجرب العطش يا جماعه في الصيام ازاي لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ازاي يستحملوا يا رب اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون لا يذوقون فيها الا لا يذوق لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا الحميم اللي من النار اللي فيه يشوي والغساق اللي من الجليد اللي فيه يشوي برضه ان جهنم كانت مرصاده مرصاده يا جماعه مش خايفين من النار ازاي فين الدليل انك خايفه منها فين الدليل انك مصدق انها موجوده فين الدليل انك مصدق ان لها سبع ابواب فين الدليل انك مصدق ان عمقها 70 خريف فين الدليل يا جماعه يا اخوانا الكلام في الاخره والله قمه العقل عايزين نتكلم ليل نهار ده الرسول بيقول من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت من سره المؤمن بيفرح بالسماع عن الاخره يفرح ان درس الليله عن الاخره ليه لانه عارف انه انه هينشط وهيتشجع وهيجتهد عشان ينجو من الاخطار بتاعتها يفرح لما يلاقي تحذير يفرح لما يلاقي تنبيه واشاره تنبيه إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا بعد الأحقاب فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا سبحان الملك كل النعيم ده يا رب كل النعيم ده لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا حساب يعني حسبك حسب كفاية يا رب خد كمان كفاية كمان الجنة يا جماعة مش على قد عملنا الجنة لو على قد عملنا كانت مارينا تبقى أجمل منها كان راس البر وجامع صبا أجمل منها الجنة لو على قد عملنا كانت تبقى زي بيوتنا وممكن أقل كمان يا جماعة ولكن جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يا اللي علمانيين يا اللي بتصيروا شبهات ضد الإسلام وضد السنة وضد القرآن يا اللي بتحاربوا الإسلام حرب خبيثة على صفحات الجرايد أنا بقول لكم هيجي اليوم اللي مش هتنطقوا فيه حرف هيجي اليوم اللي مش هتتكلموا فيه هيجي اليوم اللي مهما تتعذبوا وتتجلدوا فيه في نار جهنم مش هتقدروا تنطقوا انا بحذركم من انتقام ربنا في دنيتكم وصحتكم وولادكم ومراكزكم وكرامتكم وموتكم وخروج روحكم وقبوركم واخرتكم والله العظيم انا بحذركم من اللي ربنا حذركم فيه في القران لهم في الدنيا خزي ونذيقهم يوم القيامة عذاب الحريق أنا بحذركم من انتقام الدنيا والآخرة أنا بحذركم اللي بتتكلموا عن سنة رسول الله وبتطعنوا في أحاديث رسول الله ومسميين نفسكم مسلمين وانتوا علمانيين بتستخبوا وراء ستار الكلام في الدين أنا بحذركم من كل حرب خبيثة على الدين ربنا اللي هينتقم منكم مش حد اللي هيرد منكم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا شوف لك سكة ارجع بقى يا أخي بقى شوف لك سكه ارجعي بقى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يا اللي مش مصدق قريب قوي هتشوف إنا أنذرناكم عذابا قريبا أنا عايزك تفتكر الكلمة ديت كل في كل لحظة في كل مرة نفسك هتراودك على معصية في كل مرة نفسك هتراودك على أي معصية أو أي حاجة أو أي شهوة تقع فيها إنا أنذرناكم عذابا قريبا ده لو واحد اتحكم عليه بخمس سنين سجن والسجن ده لا فيه زقوم ولا حميم ولا أغلال ولا سلاسل بيبقى حاسس إن الدنيا انتهت أمال اللي اتحكم عليه بسجن جهنم يعمل إيه إنا أنذرناكم عذابا قريبا عذاب مستمر في الدنيا اللي اعتراف بيخفف العقوبة في الآخرة مهما اعترف عذاب مستمر خلاص والعياذ بالله عذاب مهين لما كان نابليون بونابرت اتأثر وراح يتأثر وراح يتنفى في سانت هيلانا فعملوا له في الطريق حبل واطي عشان لما يعدي من عليه اضطر ان هو يوطي رقبته فيوطي كرامته فلما وصل عليه قام موطي ركبته وفضل صدره رايح مش عايز يتهان يوم القيامه العذاب مهين مهين محدش يقدر يتفادى الإهانة- الاهانه اللي فيه عذاب اليم اليم فظيع يوم يصطرخون في النار والعياذ بالله عذاب عظيم عذاب يا جماعه عذاب القيامه ده عذاب رهيب يا جماعه عذاب انا انذرناكم عذابا قريبا لازم الجمله دي نفضل فاكرينها دايما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه اللي انت عملته مش اي حاجه تانية بس ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا ريتني عارفين بيقولها امتى لما بيشوف الحيوانات ربنا قال لها كوني تراب يقول يا ريتني يا ريته كان حيوان المغني اللي بيقعد قدامه الاف وفرحان الكلب ال- الكلب الولف بتاعه يتمنى انه كان يبقى الكلب بتاعه عشان يبقى ساعتها تراب من العذاب اللي ممكن يشوفه لو ربنا ما غفرلوش يا ليتني كنت ترابا كلمه ما هي سهله يا جماعه في الاول في القبر كانوا بيقولوا رب ارجعون انما الوقت خلاص ما عادش في امل عايزين يخلصوا وخلاص يا ليتني كنت ترابا ساعتها السؤال اللي بيجي في صدره ساعتها انا انا وديت نفسي فين انت وصلت نفسك لايه وصلت نفسك لايه تخيل لما يلاقي الرسول بيكرهه والملائكه بتلعنه والارض بتشهد عليه وربه غضبان عليه انا ايه اللي عملته في نفسي ده انا وصلت نفسي ده لو واحد وقع في الزنا قدام ابوه قدام ابوه طب قدام ربنا ما اللي بيقع في الزنا ده قدام ربنا لو واحد قاعد في اوضه ولواء قاعد جنبه وخايف من عسكري احسن يشوفه وهو بيدخن خ... مش خايف من اللواء وخايف من العسكري ولله المثل الاعلى مش خايف من ربنا وخايف من المخلوق وخايف من البشر وبتتستر عن اعينهم ليه يا جماعه لو واحد جه في وسط مسجد في خطبه جمعه والعياذ بالله وقع في الزنا ازاي طب ما الدنيا دي كلها مسجد كل ذره فيه بتسبح ربنا ازاي في وسط العباده دي كلها نيجي احنا ندنسها بالكبائر وبالمعاصي دهيت لو واحد عدى جنب القصر الجمهوري قاعد يتمشى يحصل له ايه؟ اه القصر الجمهوري هو فاكرها عماره يعقوبيان ده القصر الجمهوري يا امال بقى حمى الملك مش حمى ملك من ملوك الدنيا حمى الملك الجليل ملك الكون يا جماعه العذاب الرهيب اللي في سوره النبأ والنعيم الرهيب اللي فيها الحد الفاصل الوحيد بينهم حرمات الله ناس عدوها وناس ما عدوهاش اللي ما عدوهاش خدوا النعيم واللي عدوها خدوا العذاب المقيم ما نقدرش نعدي انا بحذرك يا اللي بتعصي ربنا انا بحذرك يا اللي متماديه في معصيه ربنا لو ربنا غضب هيحصل ايه؟ ايه لما ربنا غضب على ابليس ولعنه لعنه يعني طرده من الرحمه يعني ما عادش لو سمع كلام دين يتاثر يعني ابليس ممكن يكون قاعد الوقت عايز يضل حد من الناس وهو بيسمع كلام الدين ما بيتاثرش لانه اتلعن اتطرد من الرحمه ما عادش يقدر يذوق رحمه والعياذ بالله لو ربنا طرد شاب بسبب معصيه من رحمته هيروح فين احنا يا جماعه وصلنا للمرحله الخطر شبابنا وصلوا للمرحله الخطر شبابنا والله يا جماعه انا بقول الكلام ده ويعلم الله ليه الملتزمين قبل غير الملتزمين انا بقول ان احنا كلنا في خطر الغفله اللي احنا فيها كلنا غافلين كلنا مش حاسين بخطوره الموضوع كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه قبر كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه ميزان كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه هنعيش لحظات الصراط لحظه لحظه كلنا مش قادرين نتخيل يعني ايه عرض على الله مش عارفين نتصورها ما بنقفش قدامها ليه الصحابي لما سمع آية الصراط وإن منكم إلا واردها بكى ونهنه ودموعه نزلت ما احنا بنسمعها ما بنبكيش لأنه لما سمعها وقف وعرضها على قلبه احنا بنسمع وبنعدي احنا بنسمع في التراويح وبنعدي لا انا عايزك تقف قدام كل ايه عايزك تقف قدام كل ايه عايز كل ايه عن الجنه والنار تكرريها ثلاث اربع مرات وانت بتقريها تكررها خمس ست مرات وانت بتقراها عايزين يا جماعه نعيش عايزين نعيش دين يا شباب على فين يا شباب قبل ان يوضع الميزان هنعمل ايه يا شباب قبل ما يوضع الميزان هنعمل ايه انا عايزك توزن نفسك من الوقت انا عايزك توزني نفسك من الوقت انا عايز نتوازن يا شباب عايز نتوازن نوزن نفسنا من الوقت هنعمل ايه انت عارف انت هيتوزن فيك ايه ثلاث حاجات هيتوزن قلبك قلبي قلبي اللي مليان شهوات حتى لو ما بعصيش ربنا بجوارح قلبي مليان شهوات وهيتوزن عملك عملك كله اللي عملته وهيتوزن جوارحك اعرف من الوقت وزن جوارحك ايه وزن عينك ايه بكيتي بيها كم مره ربنا يا جماعه اللي بيتقل عينيكي في الميزان بكائها من خشيه الله اللي بيتقل ودنك في الميزان سماعها للقران بخشوع اللي بيتقل قلبك في الميزان حب ربنا والاخلاص لربنا اللي فيه اللي بيتقل لسانك في الميزان كتر ذكر ربنا وتلاوه القران اللي بيتقل ود اللي بيتقل كل ايدك في الميزان قد ايه قد ايه استعملتيها في طاعه ربنا وسبع الشرايط والمواقع الاسلاميه قد ايه مسكتي بقى المصحف قد ايه برجليك مشيت للمساجد والدروس وحضرت دروس في الجامع وحضرت دروس للعلماء والضعاف في الجامع قد ايه يا جماعه يا جماعه تقلوا جوارحكم من الوقت تقلوا جوارحكم يا جماعه عشان توزن في الميزان وزن تقيل يا جماعه تقلوا قلوبكم من الوقت املوها حب لربنا املوها رضا عن الله املوها يقين املوها اخلاص املوها خوف وخشيه املوها تعظيم واجلال لله املوها معرفه لربنا سبحانه وتعالى الفرصه اهي الباب مفتوح اهو الفرصه يا اللهم اوقف رمضان علينا اللهم اوقفه علينا يا رب الفرصه ادتها لنا يا رب تقلوا تقلوا صحيفه حسناتكم تقلوها بحسنات كتير اعملي اكبر حسنات تقدري تعمليها في حياتك اعمل كل اللي تقدر عليه الاعتكاف يا جماعه الاعتكاف في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى نموت نفسنا في الحسنات يا شباب ما نضيعش حسنه تقلوا قلوبكم تقلوا جوارحكم تقلوا اعمالكم الصالحه وحسناتكم يا شباب في واحد بيوزن امه في الميزان سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه واحد بيوزن ألف لما عمرو بن الخطاب بعت لعمرو بن العاص فتح مصر قال له بعت لك اربعه الواحد بألف بألف يا شباب يا اللي نفسي تبقوا الواحد بألف يا بنات يا اللي نفسي الواحدة تبقى بألف راجل بألف فارس وفي واحد بعشرة إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وفي واحد بغثاء ولا وزن ليه ولا قيمة ليه انت لو مت الوقت الدين هيخسر ايه انت لو مت الوقت الصغر بتاعك هيتفتح شكله ايه يا جماعة عايزين نعرف احنا وزننا قد ايه قبل ان يوضع الميزان عايزين نوزن نفسنا قبل ان يوضع الميزان عايزين نعرف ثقلنا الحقيقي عند ربنا سبحانه وتعالى اللهم ثقل موازيننا اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم خفف سكرات الموت علينا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بلا اله الا الله اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثقل موازيننا اللهم تقبل حسناتنا اللهم ضاعفها اللهم ضاعفها اللهم املأ قلوبنا بالإخلاص لك وحبك والرضا عنك والإخبات والإنابة إليك اللهم يا رب ثقل جوارحنا بطاعتك يا رب يا رب حبب إلى أيدينا وأرجلنا وأعيننا وأسماعنا وأبصارنا وألسنتنا طاعتك يا رب العالمين يا رب استعملنا في كل لحظة من أعمارنا في طاعتك يا رب املأ ليلنا ونهارنا بطاعتك يا رب يا رب غير حياتنا الى ما تحب وترضى اقمنا على مرادك استعملنا ولا تستبدلنا استعملنا ولا تستبدلنا اصطنعنا لنفسك اخترنا اصنعنا على عينك يا رب يا رب اقذف في قلوبنا علو الهمه وحسن الظن فيك يا رب العالمين يا رب يا رب أنقذ شباب أمة محمد اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات اللهم ايقظ رجال هذه الأمة ونساء هذه الأمة اللهم اجعلهم كلهم أبطال لنصرة دينك وجندا من جنودك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا